السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قبل الفاصل كنا بنتكلم يا شباب مع بعض على العناصر ووفرتها في القشره الارضيه قلنا عنصر النيتروجين في المجموعه الخامسه تبع عناصر الفئه بالعناصر الممثله اللي قدامي مجموعات المنتظمه في الصفات بتاعتها النيتروجين موجود في الطبيعة بكثرة كبيرة جدا قلنا 79% من حجم الهواء الفسفور أكثر هذه العناصر انتشارا في القشرة الأرضية فسفور ليه خامين خام يسمى فوسفات كالسيوم صخري كتبته على السبورة قدامكم اهو Ca3PO4 by 2 خام تاني اسمه الأباتايت الأباتايت ده خليط من فلوريد كالسيوم وفوسفات كالسيوم صخري الزرنيخ الأنتيمون كمان عنصر البيزموت العناصر دي متوفره في الطبيعه في صوره كبريتيدات زي AS2S3 زي SB2S3 زي BI2S3 العناصر دي كلها زي ما قلت من شويه ان بيزيد العدد الذري فبيزيد الصفات الفلزيه بيزيد الصفه الفلزيه مع زياده عدد ذري عنصر النيتروجين وعنصر البيزموت الاثنين موجودين في الطبيعه في صوره حاله الابخره بتاعتهم في صوره جزيئات ثنائيه النيتروجين بيبقى ثنائي البيزموت ثنائي وده بيخلي البيزموت فلز ايه شاذ فلز بيشذ عن كل الصفات بتاعته ازاي احنا البيزموت ده يعتبر فلز صلب فلز صلب اي فلز صلب احنا اتعودنا مع بعض ان الجزيء بتاعها عباره عن ذره واحده ذره واحده بس ما بيزيدش عن كده عنصر الحديد عنصر النحاس الالومنيوم الذهب البلاتين الفضه لما نيجي نستخدمه بنكتبه ذره واحده لكن البيزموت هذا العنصر اللي توصيل الكهرباء ضعيف البلوره الفلزيه في الصوره البخاريه بتاعته الجزيء عباره عن ذرتين Bi2 هذا يعتبر فلز شاذ فلز شاذ في توصيله يسالني ليه البيزموت فلز شاذ طبعا عشان جزيئه بيتكون من ذرتين عنصر الزرنيخ والانتيمون دول يعتبروا اشباه فلزات صلبه الفسفور لا فلز صلب النيتروجين لا فلز غاز لاحظوا معايا لا فلز لا فلز شبه فلز فلز يبقى بتحرك مع زيادة العدد الذري بتزيد الصفة ايه الفلزية العناصر دي بتتميز بان ليها عدد تأكسد بيتراوح من سالب 3 لموجب 5 نقف هنا وقفة كويسة السؤال ده مهم جدا ليه النيتروجين بتتعدد فيه حالات تأكسده ليه الفوسفور تتعدد حالات تأكسده ليه المجموعة 5 ايه بتتعدد حالات تأكسدها اجاوب اقول ايه لانه بيتراوح عدد تأكسده من كام لكام بدايته سالب 3 نهايته موجب 5 لانه من الممكن ان يكتسب حتى 3 الكترون يكتسب لغايه 3 الكترون او يشارك بثلاثه يكتسب واحد يكتسب اثنين يكتسب ثلاثه من الممكن ان يفقد او يشارك لغايه 5 الكترون يبقى يتراوح اعداد تأكسد هذه العناصر اللي هي عناصر الفئه B اللي هي في المجموعه الخامسه بدايته سالب 3 لغايه موجب 5 لاحظوا معايا يا جماعه دي تسع اعداد تأكسد المثال اللي موجود في كتاب المدرسة النيتروجين عنده تسع حالات تسع حالات بدايته سالب ثلاثة اسمعوا معايا في جزيء النشادر نشادر NH3 احسبها هتلاقي النيتروجين سالب 3 في جزيء يسمى الهيدرازين الهيدرازين اقدر اكتبه بطريقتين ممكن اكتب الهيدرازين N2H4 ممكن اكتب الهيدرازين NH2 بجنبيها على طول NH2 مجموعتين امين امين امين هيدرازين الهيدرازين N2H4 H2N NH2 ده اسمه الهيدرازين بيستخدم كوقود للطيارات والصواريخ عدد تأكسد النيتروجين فيه سالب 2 مركب هيدروكسيل امين اللي هو هيدروكسيد أم... هيدروكسيل امين اللي هو فيه NH2OH عدد تأكسد النيتروجين فيه سالب 1 كمان يا جماعة عندي النيتروجين في جزيئه N2 بصفر كده أنا شفت معاكم NH3 لاحظوا معايا النيتروجين مع مين؟ الهيدروجين N2H4 نيتروجين مع هيدروجين NH2OH نيتروجين مع هيدروجين دي حالات تأكسد للنيتروجين بسالب بدايته سالب 3 لسالب 1 يبقى النيتروجين مع الهيدروجين افتكروا الباب الثاني بياخد عدد تأكسد ايه إشارة سالب النيتروجين في المركبات الايه الهيدروجينية اعداد تأكسده كلها سالبة ليه ايه السبب علل آه، آه، آه، ايه إيه- إيه اللي خلاه سالب هنا لان عنصر النيتروجين باشارته سالبه هنا لان السالبيه الكهربيه بتاعت النيتروجين اعلى من الهيدروجين تعال نشوف بقى ايه مع الاكسجين في المركبات الاكسجينيه النيتروجين لما يجي يتحد مع ايه اكسيد نيتروز محدش ينسى السؤال بتاع اكسيد النيتروز في عدد التأكسد سنة 2009 جه السؤال بالشكل ده N2O كان في جدول وحاطط لي ايه اكسيد النيتروز وحاطط لي اعداد تأكسد موجب واحد وموجب اتنين المهم اكسيد النيتروز عدد تأكسد النيتروجين فيه بموجب واحد اكسيد النيتريك NO عدد تأكسده بايه بموجب اتنين اكسيد ايه كمان عندي N2O3 معانا اتصال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ده اهلا يا محمد محمد عبد الله منين يا محمد جديدة اهلا وسهلا بيك يا محمد اتفضل يا محمد هجاوب السؤال حضرتك بعد كده.
اه السؤال اتفضل يا دكتور
حضرتك كان فاعل نشادر مع مع ثاني أكسيد الكربون نشادر مية وثاني اكسيد الكربون وميه و NaCl و NaCl اللي هو كلوريد صوديوم كويس هيدينا NaHCO3 مظبوط بيكربونات صوديوم تمام زائد NH4Cl حلو اسمه ايه ان اتش 4 سي ال كلوريد امونيوم احفظ آه، معايا كلوريد المركبات لان كلوريد الامونيوم هنحتاجه الحصه الجايه في تحضير النشادر ماشي كمل معايا زميلكو بعد كده هن... 2NaHCO3 ايوه بيكربونات صوديوم بالحرارة تمام هيدينا Na2CO3 كان كربونات- مظبوط.
كربونات صوديوم كربونات صوديوم زائد زائد H2O زائد ميه زائد CO2 الله ينور عليك برافو عليك تمام يا دكتور كويس يبقى هنا طلعنا ايه طلعنا كربونات صوديوم اللي احنا بنسميها ايه يا محمد صودا غسيل صودا الغسيل دي طريقه عارف الطريقه الثانيه الطريقة التانية هيبقى التحليل الكهربي لمحلول كلوريد الصوديوم برافو عليك ولا تمام كلوريد صوديوم اعمل له محلول هاخد كلوريد صوديوم بمحلول بالتحليل الكهربي الجهاز اللي معانا طلعنا الو طيب انقطع الاتصال معانا نتابع ك- الو الو س- س- السلام عليكم يا محمد طيب آه نتابع كلام آه الدكتور محمد ان شاء الله او المهندس محمد ربنا يكرمه وبيجاوب اجابه جميله آه الحلقه الطريقه الثانيه زميلكو خد ايه خد محلول كلوريد صوديوم دايب في ميه كلوريد صوديوم مع ميه بالتحليل الكهربي طبعا بيدينا ايه هيدروكسيد صوديوم يبقى دلوقتي طلعنا مركب هيدروكسيد الصوديوم هاخده مع ثاني اكسيد الكربون ارجع للباب الثاني ثاني اكسيد الكربون من الاكاسيد اللي تعتبر اكاسيد ايه اكاسيد آه، لا فلزيه يعني اكاسيد حمضيه بناخد ثاني اكسيد الكربون هنفعله مع المحلول اللي جبناه اللي هو هيدروكسيد الصوديوم يدينا كربونات صوديوم وميه اللي تابع معايا كلام زميلكم لو حبيتوا تكتبوا المعادلات معايا نحاول نكتبها كده ونفهم هو زميلكم قال ايه الطريقه الاولى اللي هي طريقه العالم سولفاي لتحضير صودا الغسيل في الصناعه آه، خد كلوريد صود او بالظبط كده خد لي النشادر في الاول مش هتفرق وثاني اكسيد كربون وملح الطعام زائد الميه كل ده فعله مع بعض طلع لي NaHCO3 تسمى بيكربونات صوديوم زائد NH4Cl مركب كلوريد الامونيوم لو فاكرين بيحتوي على عده روابط في روابط ايونيه روابط تناسقيه روابط تساهميه قطبيه بعد كده خد الاثنين جزيء من ال Na HCO3 بيكربونات صوديوم سخنها تسخين شديد بتدينا Na2CO3 زائد ميه زائد غاز ثاني اكسيد الكربون يبقى الطريقه الاولى بمنتهى البساطه ان خد النشادر مع ثاني اكسيد الكربون مع كلوريد صوديوم مع الميه في طلعت لي بيكربونات صوديوم و NH4Cl ورجع سخن بيكربونات الصوديوم اديتنا كربونات صوديوم وميه وثاني اكسيد الكربون الخطوه الثانيه او الطريقه الثانيه بناخد محلول او ناخد كلوريد الصوديوم ماده صلبه ندوبه في الميه كده عملنا محلول نعمل له تحليل كهربي يعني نقول له بالتحليل الكهربي لمحلول خلي بالكم من كلمه محلول لو لمصهور يطلع صوديوم انا عاوز اطلع السلام عليكم ها معانا اتصال ساره ايوه السلام عليكم يا ساره إيه انا جاوبت على السمستر على السؤال ساره انت آه، مدر... آه، منين محافظه ايه يا ساره من فيوم اهلا بيكي يا ساره آه، اتفضلي
إيه انا حليت السؤال اول مر اول سؤال لا يا ريت تعلي صوتك شويه
هنفعل النشادر ماشي اتفضلي هنفعل النشادر مع غاز ثاني اكسيد الكربون وميه وملح و- الطعام وكلوريد الصوديوم مظبوط وهنطلع بيكربونات الس- آه، الصوديوم هنسخنها تمام.
وبعدين هنطلع كربونات الصوديوم مز- ده حلو قوي ده اسمه ايه المركب اللي طلع صودا الغسيل مين اللي عملها زي ما قلت من شويه العالم سولفاي يا ريت تساعدينا بالطريقه الثانيه آه، الطريقه الثانيه هناخد كلوريد الصوديوم تمام وبالتحليل الكهربي هنستخرج الصوديوم هيدروكسيد صوديوم خلي أيوة.
بالك ده انت هتاخدي ايه هتحللي ايه كلوريد صوديوم صلب ولا محلول كلوريد صوديوم لا كلوريد الصوديوم بس ما- ماشي اتفضلي وهن بالتحليل الكهربي هيدينا Na لوحدها هناخد Na مع اتنين جزيء Na مع أيوة.
اتنين جزيء ميه برافو دي إيه، طريقه هن- ثالثه دخلتها هنطلع معانا منها زميلتكم اتنين ساره هيبقى فيه اتفضلي صوديوم. نعم ايوه مع... انا معاكي ماشي هي خدتي الصوديوم فعلتيه مع الميه طلعتي هيدروكسيد صوديوم وتصاعد غاز ايه الهيدروجين هنفعلها مع غاز وهيتصاعد غاز الهيدروجين صح تمام وبعدين هنفعل اتنين جزيء هيدروكسيد صوديوم أيوة.
مع جزيء من كلوريد من آه، ثاني اكسيد الكربون تمام مظبوط هيدينا بيك- آه، كربونات الصوديوم وميه الله ينور عليك يا بنتي تمام اجابه جميله جدا ودي طريقه ثالثه كمان للطريقه ايه اللي- اللي كنت هقولها انا تمام آه يعني آه ربنا يزيدكم علم يا رب ويوفقكم وتوصلوا لدرجات كويسه اقدر اسم آه اداره ايه يا ساره ط- طيب آه، قطع الاتصال آه، ساره كانت من الفيوم ومحمد كان من الجيزه جابوا معانا السؤال الجميل ساره دخلت لي فكره حلوه جدا احنا طبعا انا كنت اقصد ان انا اخد كلوريد صوديوم مع الميه اعمل محلول اعمل تحليل كهربي اجيب هيدروكسيد صوديوم اخد هيدروكسيد صوديوم مع ثاني اكسيد الكربون جبنا كربونات صوديوم وايه وميه زميلتكم قالت حاجه تاني جميله جدا خدت مصهور كلوريد الصوديوم دخلت على طريق ديفي العالم ديفي ديفي طبعا عمل تحليل كهربي لهاليد الصوديوم اللي هو كلوريد الصوديوم في وجود ماده صهاره تمام طلعت لي ايه الصوديوم الصوديوم مع الميه اللي كانت موجوده في من ضمن المواد اللي عندي الميه مع الصوديوم طلع هيدروكسيد صوديوم وتصاعد هيدروجين نرجع ناخد هيدروكسيد الصوديوم مع ثاني اكسيد الكربون آه، طلبة الثانوية عامة لازم نفكر كويس في الأسئلة يعني الإجابات بنستنتجها من بعض احنا عندنا في الامتحان ممكن تبقى قاعد في الثلاث ساعات الامتحان اللي قاعد في الورقة تطلع معاك أفكار كويسة ما تستعجلش ما تخافش من الامتحان كيمياء بيكون أسهل امتحان موجود لو أنت قاري كتاب المدرسة كويس قوي حافظ المعادلات بعد ما تفهمها ما نفهم المعادلات قبل ما احفظها افهمها كويس اعرف ازاي زي ما زمايلكم عملوها كده طبعا كانت اجابه جميله على السؤال وهنتابع مع بعض شرح الحلقه بتاعتنا ربنا يبارك فيكم كلكم ان شاء الله آه، بنتكلم دلوقتي على عناصر الفئه P المجموعه 5 a من سالب 3 لموجب 5 لسه انا بتكلم على الاعداد التاكسد النيتروجين قلت اكسيد نيتروز اكسيد نيتريك ثالث اكسيد نيتروجين في عندي كمان NO2 ثاني اكسيد نيتروجين موجود في كمان N2O5 لاحظوا معايا كل الخمس مركبات دي موجب واحد موجب اتنين موجب تلاتة موجب أربعة موجب خمسة أعداد تأكسد النيتروجين راحت مع الأكسجين بإشارة إيه؟ موجبة يبقى النيتروجين أقل سالبية من الأكسجين احنا اتكلمنا من شوية قلنا NH3 النيتروجين هنا كان بسالب كام؟ 3 ليه مع الن- النيتروجين راح مع الهيدروجين بإشارة سالب؟ لأن النيتروجين أعلى سالبية من الهيدروجين. ليه النيتروجين راح مع الأكسجين بإشارة موجب؟ هنا الأكسجين هو اللي أعلى سالبية. يبقى نلاحظ من أسئلة علي اللي بتيجي في الحتة دي نقطة كويسة جدا. أعداد تأكسد النيتروجين في المركبات الهيدروجينية طبعا بتكون سالبة لأن النيتروجين هو اللي أعلى سالبية. أعداد تأكسد النيتروجين في المركبات الأكسجينية بتكون إشارتها إيه؟ موجبة برضو في سؤال بنتسرع فيه شوية يجي اختار الإجابة الصحيحة اختار الإجابة الصحيحة ويكتب لي كده أنا هدي ثلاث أسئلة ورا بعض لا، دققوا معايا كويس وصحصحوا كده واسمعوا السؤال آه، عد- عدد تأكسد النيتروجين يتراوح في الم... في جميع المركبات ويسيبني من ضمن الاختيارات طبعا لازم اختار من سالب 3 لموجب 5 لو حدد لي بقى عدد تأكسد النيتروجين في المركبات الأكسجينية يبقى لازم يطلع موجب هتراوح من موجب واحد لموجب خمسة عدد تأكسد النيتروجين في مركبات هيدروجينية لازم يطلع إشارته سالب من كام؟ من سالب 3 لسالب إيه؟ واحد يبقى احنا كده عرفنا عدد التأكسد في ملاحظة جميلة قوي الكل يصحصح معايا فيها ويشوفها أنا عندي عنصر النيتروجين عنصر لا فلز اتفقنا والعناصر اللي بعديها فيها أشباه فلزات وفيها إيه فلزات العناصر دي متوفرة في القشرة الأرضية متوفرة في الهواء موجودة بكميات كتيرة عندي عنصر النيتروجين لما نيجي نتكلم عليه دلوقتي ده غاز ماشي ده غاز ولا فلز لا فلز في صورة غاز البزموت فلز في صورة مادة صلبة اللي في النص مواد صلبة بس ده لا فلز ودول أشباه فلزات في ظاهرة مهمة جدا جدا جدا اسمها ظاهرة التآصل التآصل أو التآصل وجود العنصر في عدة صور بتتفق في الخواص الايه الكيميائيه وتختلف في الخواص الفيزيائيه كان في معادله من المعادلات في الحصه اللي فاتت اتكلمنا عليها بالنسبه للفوسفور الفوسفور عنده عده صور تآصليه احنا عاوزين نعرف يعني ايه تآصل عاوزين نعرف ايه اللي بيسبب ظاهره التآصل الفوسفور عندي لما اتحد مع البوتاسيوم مع ثلاث جزيئات بوتاسيوم مع فوسفور في وجود تسخين ادانا K 3 P مركب يسمى فوسفيد البوتاسيوم خلي بالكم الفوسفور ربنا خلقه في ثلاث صور صورة لون أبيض لون أحمر لون بنفسجي اتفقت في الخواص الثلاثة الخواص الكيميائية لو الفوسفور الأبيض دخل معانا مع البوتاسيوم ادانا فوسفيد بوتاسيوم الفسفور الاحمر مع البوتاسيوم ادانا فوسفيد بوتاسيوم الفسفور البنفسجي مع البوتاسيوم ادانا فوسفيد بوتاسيوم ده عباره عن ايه الثلاثه اختلفوا في الصي... الصفات الايه الفيزيائيه لكن اتفقوا في الخواص الكيميائيه يبقى ظاهره التآصل تعرفها هي عباره عن ايه وجود العنصر اللافلز الصلب او شبه فلز ما هو شبه الفلز يشبه الفلز بس ليه خواص مين اللافلزات عندي وجود العنصر في عدة صور بتتفق في الخواص الكيميائية وتختلف في الخواص الفيزيائية عندي الفوسفور عنده ظاهرة تآصل الزرنيخ ظاهرة تآصل أنتيمون ظاهرة تآصل النيتروجين ما عندوش تآصل لأنه غاز البزموت ما عندوش تآصل لأنه فلز يبقى شرط مع شرط مهم جدا لعملية التآصل إن لازم العنصر يبقى لا فلز إيه صلب لا فلز وصلب ليه النيتروجين ما عندوش ظاهرة تآصل لأنه غاز ليه البزموت ما عندوش ظاهرة تآصل لأنه فلز الفسفور عنده كام لون تعال نفتكر الألوان بتاعتهم لسه أنا كاتبها لون إيه أبيض شمعي بيكون ملمسه شمعي لون أحمر لون بنفسجي الزرنيخ عنده ثلاث الوان احفظوهم كويس اللون الاصفر وبيكون شمعي ملمسه شمعي وعندي لون رمادي وعندي لون ايه لون اسود البيزموت عنده ايه كمان عنده إيه ظهر ظاهره تآصل طبعا لا يا استاذ حاسب هو هتغلط البيزموت ما عندوش تآصل طب ليه ما عندوش تآصل لانه يعتبر فلز امال هنتكلم على مين على الانتيمون عنده ظاهرتين من ظاهره التآصل اتنين من الالوان لون ايه ولون ايه لون اصفر ولون ايه كمان ولون اسود يبقى ايه السبب بتاع التآصل وجود العنصر في عده اشكال بلوريه تختلف ترتيب الذرات في الشبكة البلورية الصلبة عشان كده مش موجودة في النيتروجين هي مش موجودة فين كمان في الفلز ايه الصلب برضو من ضمن العناصر دي حاجة مهمة جدا ان كل ما يزيد العدد الذري وانزل في المجموعة لتحت مع زيادة العدد الذري وانتقال من دورة لدورة لدورة داخل المجموعة ايه اللي بيحصل العدد الذري زاد نص القطر الله ده احنا رجعنا لورا ما هو كل الكيمياء واحد نص القطر زاد صح اللي بيحصل للسالبيه بتقل يبقى اعلى العناصر السالبيه مين النيتروجين يبقى النيتروجين سريع الذوبان في الميه النيتروجين ليه صفه قطبيه اعلى النيتروجين سالبيته عاليه النيتروجين لما يتحد مع الهيدروجين بيعمل ايه بيعمل روابط ايه بيعمل تساهميه قطبيه النشادر اللي اتكون مع ايونات الهيدروجين يعمل روابط ايه روابط تناسقيه خلي بالكم ان ايون الامونيوم NH 4 اللي هيتكون هنا غير ايون ايه ايون الفوسفونيوم PH 4 موجب هنا ده اسرع ذوبان ده هنا اسرع ذوبان نص قطره اصغر يبقى سلبيته اعلى دو نص قطره اكبر سلبيته اقل يبقى دخلنا في نقطه تاني درجات الغليان والانصهار كل ما بنزل في الايه المجموعة كل ما يزيد العدد الذري لغاية الايه الانتيمون اللي بيحصل لدرجة الغليان بتنخفض اللي بيحصل لدرجة الانصهار بتنخفض آه في ايه تاني في الخواص الفيزيائية تقريبا كل حاجة قلتها في الخواص الفيزيائية معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم يا طه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيك يا مصر؟
صوتك مش واصل ليه يا طه الو السلام عليكم السلام عليكم أنا يا دكتور آه، كان ليا شويه اسئله بس كده علي صوتك يا طه الله يكرمك كان ليا شويه اسئله أه، معاك أسئلة طيب اتفضل آه، هو انا آه، المفروض ان انا احفظ اللي هي ال- لا علي صوتك الله يكرمك المركبات الاياميه اللي هو لما يقول عدد اكسود مثلا كذا في المركبات الأول- لازم احفظ اللي هي النشادر وهيدروجين وهيدروكسيد امين كده تاني كده يا طه
يعني لازم احفظ اللي هي آه، المركبات اللي هي في بتاعت المركبات الايانيه آه، لما تكون فرق السلبيه الكهربيه هتساعدنا كتير جدا لو حفظنا هم ثلاث مركبات تحفظهم اللي موجودين في كتاب المدرسه بس انت طبعا تعرف ان الرابطه الايونيه فرق السلبيه كل ما يزيد عن واحد وسبعة من عشرة كل ما تزيد قوه الرابطه الايه الايونيه الامثله دايما في الامتحانات وبتجي لنا كلوريد صوديوم درجه غليانه ايه تبقى عاليه اعلى من كلوريد المغنيسيوم اعلى من كلوريد الالومنيوم كلوريد الالومنيوم فرق السلبيه ما بين الكلور والالومنيوم الكلور انا كمدرس عارفه ان هو سلبيته 3 الالومنيوم سلبيته واحد ونص انت تحفظ لي الفرق في الثلاث مركبات اللي بقولهم بس ما تزودش اكتر من كده انا مش عاوز احفظ ارقام لكن عندك كلوريد الصوديوم عندك كلوريد الالومنيوم كلوريد المغنيسيوم كلوريد الصوديوم فرق السلبيه 2 واحد من عشرة كلوريد المغنيسيوم فرق السلبيه 1 و8 من عشرة كلوريد الالومنيوم فرق السلبيه واحد ونص دول لما تحفظهم هيسهل لك اسئله كتير زي ما جه سؤال في امتحان التجربه سنه 2010 وقال لك بعض المركبات اقل درجه انصهار وغليان في الثلاثه ايه كان من دول من ضمنهم كلوريد الايه الالومنيوم اتفضل طب ال- كان ال- مثلا لما يقول لي عدد اكسيد النيتروجين في المركبات الاكسجينيه يكون باشاره موجبه وفي المركبات الهيدروجينيه يكون باشاره سالبه اه انا لسه مجاوب أقول السؤال ده لا- من لأن شويه في اشاره م- اشاره موجبه في المركبات الاكسجينيه لان الاكسجين اعلى من سلبيه كهربيه من النيتروجين تمام الاكسجين اعلى سلبيه من النيتروجين او النيتروجين اقل من الاكسجين اقل سلبيه كهربيه من النيتروجين تمام صح ايوه صح طب ال- الطريقه الثانيه اللي كان اللي كان الطالب اللي هو من الجيزه قالها اللي هي بتاعت التحليل الكهربي لا مش عرفتها التحليل الكهربي طب اقولها في اسئله ثانيه طه لا بس طب حاضر اقول لك تاني الطريقه التانيه بتاعت التحليل الكهربي انت عندك هيدروكسيد الصوديوم انا بحضره ازاي العالم ديفي طبعا حضر الصوديوم حضر الصوديوم بايه بالتحليل الكهربي لمصهور هاليدات العناصر هاليدات اللي هي اقصد بيها ايه الهاليدات مجموعه اولى مع مجموعه سبعه دي اسمها الهاليدات اللي هي هاليدات يعني مثلا الصوديوم كلوريد صوديوم بروميد صوديوم يوديد صوديوم فلوريد صوديوم المركبات دي اسمها الهاليدات الفلزات هاليدات الفلزات دي كلها اساسا لما اجي اعمل لها تحليل كهربي بحضر منها عناصر الاقلاء لكن لو انا خدت كلوريد صوديوم بص معايا للحته اللي هقولها لك دي سؤال زميلكم برضو سؤال جميل ونفهمه كلنا كويس انا عندي مركب كلوريد الصوديوم هعمل تحليل كهربي عندي NaCl مركب ايوني الصوديوم ايوناته موجبه الكلور ايوناته سالبه لو انا حللت تحليل كهربي للمصهور كده هحضر الصوديوم محلول بقى معاك H موجب معاك OH ايه سالب ده ميه هعمل تحليل كهربي باقطاب معينه وقطب موجب وقطب سالب هلاقي الصوديوم بيتحد مع الهيدروكسيد كونت انا هيدروكسيد ايه الصوديوم يبقى ازاي بحضر هيدروكسيد الصوديوم في الصناعه بحضره بالتحليل الكهربي لمحلول كلوريد الصوديوم محلول كلوريد الصوديوم تتحد ايونات الصوديوم مع ايونات الايه الهيدروكسيد يبقى طريقه التحليل الكهربي دي انا بحضر هيدروكسيد الصوديوم في الصناعه بالتحليل الكهربي المحلول كلوريد الصوديوم يا ريت اكون عرفت اجاوبك يا طه ان شاء الله ويا ريت اي طالب معاه اي اسئله في اي جزئيه في المنهج ما يحرجش ان هو يقولها لنا نحاول نفسر مع بعض الماده ونسهلها انا نفسي كده حته اللي ايه اي حاجه صعبه الناس تقول عليها هي كيمياء هي كيمياء تتلغي من قاموسنا الكيمياء دي طلبه محتاجه ايه او طلبه الكيمياء بالذات محتاجه تفكير كويس محتاجه تنسيق محتاجه دقه في الكلام محتاجه تميز نتميز عن غيرنا كلنا لازم نرفع بلدنا لفوق يا جماعه لازم بلدنا دي تفوق ونرفع نفسينا كده ايه كويس مش هنتدخل في النواحي التانية خلينا في الناحية العلمية بقول لازم نفكر كويس أي سؤال أنتوا عاوزينه في الكيمياء في أي جزئية في أي باب نحاول نقوله أحاول أجمع الأسئلة دي ونقولها مع بعض ونرتبها لسه أنا بتكلم على آه، العنصر المهم معانا عاوزين نخلصه النهاردة برضو اللي هو عنصر النيتروجين عنصر النيتروجين من التفاعلات بتاعته كتيرة جدا هنتكلم مع بعض على اهم تفاعلاته اللي موجوده عندنا عشان نبدا بعد كده نفوق لغاز النشادر والاسمده وحمض النيتريك انا عندي جزيء النيتروجين N2 عباره عن N مرتبط بثلاث روابط مع ذره M هنا لو فاكر انت في آه، المرحلة الإعدادية خدتوا الرابطة التساهمية أحادية وثنائية وثلاثية دي رابطة ثلاثية محتاجة حرارة كبيرة جدا جدا عشان أكسر الرابطة دي محتاجة شرر كهربي قوس كهربي أطلع 3000 درجة إيه مئوية لو خدنا عنصر النيتروجين فعناه مع الهيدروجين في وجود شرر كهربي طبعا الشرر الكهربي هنا هيخش هيكسر لي الروابط اللي موجوده درجه حراره عاليه هيديني غاز ايه غاز النشادر نفس المعادله دي استفاد بيها عالم من العلماء هناخده ونتكلم عليه النهارده حتى اسمه هبر قدر يحضر النشادر في الصناعه بس ما استخدمش شرر كهربي اللي استخدمه ايه ح- عوامل حفازه زي الحديد Fe والموليبدينيوم Mo آه، زي آه، آه، ضغط جوي خلاه 200 ضغط جوي اجهزه معينه بتضغط غاز النيتروجين والهيدروجين لحوالي 200 ضغط جو 500 درجه مئويه عشان يطلع غاز الهيدروجين لكن شرر الكهرباء انا بتوصل حراره لايه ل 3000 درجه مئويه عشان اطلع غاز النشادر طبعا اول معادله هنا انا خدت النيتروجين مع الهيدروجين طلع لي غاز نشادر إيه، المثال الثاني اللي عندي لو فاعلت النيتروجين مع غاز الاكسجين وسخنت تسخين شديد او استخدمت قوس كهربي عشان يطلع لي درجه الحراره العاليه بيتصاعد اول الامر اكسيد نيتريك اكسيد النيتريك ده هو غاز شفاف عديم اللون بيتصاعد وهو خارج بره بيتحد مع غاز الاكسجين بيكون لون بني محمر من ثاني اكسيد النيتروجين عندي يقول لي هنا نيتروجين وهيدروجين طلعنا نشادر نيتروجين واكسجين في وجود قوس كهربي طلع اكسيد نيتريك لونه ايه شفاف عندي اكسيد نيتريك مع الاكسجين طلع لي ثاني اكسيد نيتروجين اللون بتاعه بني محمر لو كملنا وتابعنا مع بعض آه، التفاعلات التانية للنيتروجين احنا قلنا لازم نستخدم حرارة شديدة نستخدم شرر كهربي عالي في كل تفاعلات النيتروجين اللي موجودة ما عدا تفاعل الليثيوم بيحتاج حرارة ايه ويتكون عندي نيتريد ليثيوم خدنا مغنيسيوم فلز من الفلزات فاعلناه مع النيتروجين في وجود قوس كهربي شرر كهربي تسخين شديد كتاب المدرسه كاتبها لي تسخين شديد نمشي معاه دي عمليه التسخين الايه الشديد اللي عندي ناتجه منين التسخين من الشرر او القوس مغنيسيوم ونيتروجين ادانا Mg 3 N 2 نيتريد ده مغنيسيوم لو خدت نيتريد المغنيسيوم يا شباب Mg 3 N 2 دوبته في ميه قاعده حطها في دماغك اوعى تنساها اي نيتريد ده بالدال اهو بقول نيتريد ده يدوب في الميه بيتصاعد معاك غاز الامونيا غاز النشادر اي سياناميد دوبه في ميه بيطلع معاك غاز ايه النشادر يجي لك في اختيارات عندي ذوبان نيتريد ليثيوم نيتريد مغنيسيوم نيتريد نيتريد يدوب في الميه يطلع غاز ايه غاز نشادر اللي هو غاز الامونيا خدنا نيتريد المغنيسيوم مع الميه بيديني MgOH by 2 ويطلع المكون الرئيسي اللي احنا عاوزينه اللي هو غاز مين يا جماعه؟ غاز النشادر يبقى نيتريد مغنيسيوم وميه نحاول نتعلم وزن المعادلات من المعادله دي خلي بالكم معايا هوزنها ازاي هي سهله طبعا وزنها بس نفسي يا جماعه ما حدش يكتب معادله وفيها ش... ايه فيها شروط تفاعل الا لما يوزنها صح المعادلات يا جماعه وزن المعادلات مهم جدا جدا ممكن الواحد يطلع حال الامتحان ويبقى ضامن يجيب 50 للاسف يقل خمس ست درجات عشان وزن ايه المعادلات نيتريد مغنيسيوم مع ميه اداني غاز ايه نشادر داخله كام ذره مغنيسيوم ثلاثة خرجت ذره واحده هعمل ايه هنا بنضرب في ثلاثة طبعا انا غيرت كل التركيبه الداخليه الثلاثه دي في هيدروكسيد كله هنا ذرتين هيدروجين مضروبه في ثلاثه ادي سته طب ما هنا في ثلاثه لا استنى يا استاذ خلي بالك احنا هنا قلنا كام مغنيسيوم ثلاثه طلعوا ثلاثه كام نيتروجين اتنين هضرب هنا في اتنين طيب انا لاحظت كده النيتروجين اتنين طلعته اتنين طب نشوف الهيدروجين اتنين في ثلاثه بسته واتنين في ثلاثه بسته كده مطلع سي- سته و6 طلعوا 12 هضرب في 6 يبقى الهيدروجين عندي 12 الاكسجين خليته 6 ما هو مضروب 2 في 3 برضو بكام ب 6 كده انا فعلت ايه النيتروجين خدته يا شباب مع الهيدروجين بالشرر الكهربي خدت النيتروجين مع الاكسجين خدنا النيتروجين مع فلز صلب اللي هو المغنيسيوم تعالوا نشوف مع بعض النيتروجين كمان هفعله مع كربيد كالسيوم ايه اللي هيحصل هيبتدي في وجود القوس الكهربي اللي انا بستخدمه عشان ايه عشان اكسر الرابطه الثلاثيه في جزيء مين في جزيء النيتروجين هيدينا مركب CaCN2 زائد عنصر الكربون مركب ده مهم جدا سياناميد ده كالسيوم ده سماد زراعي قوي جدا جدا جدا خد سياناميد الك- الكالسيوم Ca CN2 دوبه في ميه انا لسه قايل القاعده من شويه اي نيتريد اي سياناميد يدوب في الميه يطلع غاز الامونيا غاز النشادر هيدينا Ca CO3 زائد نشادر برضو تعالوا نتعلم الوزن في المعادله دي عندي هنا كالسيوم كالسيوم ن- كربون طلعت كربون كم نيتروجين انا شايفها اتنين هضرب ده في اتنين كده انا غيرت النيتروجين خليته اتنين بس الهيدروجين كان تلاتة في اتنين بستة اضربه في تلاتة طب ما انا خليت الاكسجين تلاتة طب ما هو طالع بتلاتة يبقى دلوقتي سياناميد الكالسيوم مع المية ادانا غاز ايه؟ غاز النشادر يقول لي كيف تحصل على غاز النشادر بثلاث طرق باربع طرق بخمس طرق لما نخلص الباب واكتر من كده كمان نشادر انا دوبت نيتريد الليثيوم في الحصه اللي فاتت قلناها نيتريد ليثيوم وميه طلع لنا نشادر ما نيتريد مغنيسيوم النهارده وميه طلع لنا نشادر سياناميد كالسيوم وميه طلع لنا نشادر خدت النيتروجين مع الهيدروجين في وجود شرر كهربي درجه حراره عاليه طلع عندي غاز النشادر في بعض الاسئله الجميله اللي موجوده معانا كمخططات للاسئله ويا ريت بعد ما اكتب النموذج لو حد عاوز يشاركني في الاجابه يتفضل يجاوب سؤال موجود في دليل التقويم معانا في كتاب المدرسه في دليل دليل التقويم بتاع الوزاره جايب لي عنصر النيتروجين عدده الذري سبعه مش لازم يدينا سبعه يدينا العدد الذري انت احفظ الاعداد الذريه من واحد لغايه 20 وكده كده هنحفظ في السلسله الانتقاليه الاولى من اول سكانديوم 21 لغايه الخرسين 30 يعني اعداد ذريه هتساعدك مش لازم احفظها يا استاذ لا لازم إيه، نحفظها عشان تسهل لي وقت الاجابه في الامتحان لو خدنا النيتروجين عملنا له توزيع الكتروني انا هكتب السؤال ونحاول نجاوبه سوا ليه توزيع الكتروني هنديله رقم واحد التوزيع الالكترون دو- دوا اعرف الموقع بيديني رقم الدوره ورقم المجموعه اللي عاوز يجاوبني في السؤال او يشاركني في اجابه السؤال يتفضل عندي كمان هناخد النيتروجين مع عنصر الاكسجين في وجود ايه قوس كهربي بيديني مركب رقم اتنين خليه رقم اتنين هيتفاعل كمان مع الأكسجين هيديني مركب تاني رقم تلاتة اللون بتاعه عاوزين نعرفه وهنا اللون برضو لو خدت المغنيسيوم مع النيتروجين في حرارة شديدة بيدينا مركب هدوبه في مية خلي دوا معانا رقم أربعة لو دوبت المركب اللي طلع عندي رقم أربعة في المية بيدينا غاز مهم جدا مهم جدا لجميع الأسمدة النيتروجينية خدت النيتروجين مع الهيدروجين في وجود شرر كهربي بيديني الغاز نفسه دوا اللي هو رقم كام خمسة لو خدت المغنيسيوم مع مركب في وجود قوس كهربي بيديني مركب تاني المركب ده رقم ستة عاوزين نعرف اسمه هنا ده رقم سبعة هاخده ادوبه في مية يديني نفس الغاز التركيبة دي مش صعبة علينا ايه يا استاذ الخريطة اللي قدامك دي هنا احنا عندنا بنحاول بقدر الامكان نلم كده تفاعلات النيتروجين معايا واحدة واحدة ها في حد عاوز يجاوب معانا ولا الناس كسلت قلنا النيتروجين هوزعه ده برجع للباب الاول اطلع رقم الدوره رقم المجموعه كده دخلت على الباب الايه الثاني ممكن اخده مع الاكسجين لسه قايل التفاعلات دي المركب اللي هيطلع يتفاعل مع الاكسجين لوحده في الهواء بدون اي شرط تفاعل هيديني لون اساعد شويه معاكم لون بني محمر بدات اسهلها السؤال ده موجود في دليل التقويم ن- نيتروجين ومغنيسيوم اداني ايه مركب دوبته في ميه اداني غاز مهم للاسمده النيتروجينيه الازوتيه كلها نيتروجين وهيدروجين برضو نيتروجين مع مركب 6 اداني مركب 7 دب في الميه اداني نفس الغاز كده هجاوب مع نفسي انا بقى كل يسمع احنا عندنا النيتروجين عدد الذري كام سبعة اوزع عشان اجيب رقم الدوره والمجموعه يبقى اوزع مبدا البناء التصاعدي 1 s مع 2 الكترون 2 s مع 2 2 p مع 3 يا افتكرنا الزمن الجميل الحلو بتاع الباب الاول دوا اعلى رقم قدام ال s رقم كام 2 يبقى رقم الدوره 2 طب المجموعة ده عنصر تبع الفئة p 3 و2 يبقى رقم 5 ايه ما يا استاذ احنا عارفينه لسه حافظين دلوقتي ان النيتروجين في المجموعة الخامسة ايه النيتروجين والفوسفور والزرنيخ والانتيمون والبيزموت العناصر دي كلها في المجموعة الخامسة ايه اللي بيتراوح عدد تأكسدها من كام لكام ايوه من سالب 3 لغاية كام موجب 5 خدت نيتروجين في قوس كهربي بالاكسجين اداني اكسيد نيتريك شفاف يتحد مع عنصر الاكسجين في الهواء بيديني ثاني اكسيد نيتروجين نيتروجين مع مغنيسيوم وتسخين شديد ادانا نيتريد مغنيسيوم MG3N2 نيتريد مغنيسيوم يدوب في الميه ما فكرش في حاجه اي نيتريد داب في الميه طلع لي غاز الامونيا غاز ايه يا شباب غاز النشادر نيتروجين مع هيدروجين في الشرر الكهربي طلع نشادر نيتروجين ومركب ايه في قوس كهربي احنا يا استاذ قلنا مركبات مع النيتروجين اه قلنا مركب من شويه النيتروجين مع الهيدروجين ده عنصر نيتروجين مع اكسجين عنصر نيتروجين مع مغنيسيوم عنصر التفاعل اللي بعد كده قلنا نيتروجين مع كربيد الكالسيوم CaC2 ده في وجود قوس كهربي بيدينا مركب CaCN2 سياناميد كالسيوم ده في الميه طلع غاز ايه نشابه طبعا إيه التفاعلات بتاعه النيتروجين الجميله اللي قدامي على السبوره دي نحاول ايه نفهمها ونعرفها لو جالي مخطط من ضمن مخططات المعادلات في الامتحان بيبقى بسيط ان شاء الله بيبقى فيه جزئيتين ثلاثة أربعة عاوزين نعرفها تعالوا ناخد فكرة عن النشادر وصناعته النشادر أساسا بقدر أصنعه في المعمل وأقدر أصنعه فين في الصناعة الصناعة احنا محتاجين درجة حرارة منخفضة عشان أقدر أحضره جه هابر او هابر زي ما ننطقه آه خد النيتروجين مع الهيدروجين احنا قلنا الشرر الكهربي بتوصل حراره ايه تقريبا ل 3000 درجه مئويه بدا الراجل ده يقلل الحراره لان دي صناعيا انا محتاج تكلفه قليله عشان اقدر اكسب منها عشان اقدر ايه اطلع كميات كبيره من غاز النشادر صناعيا خد النيتروجين مع الهيدروجين حط ايه كمان حط عامل حفاز حديد او مولبيدينيوم او مولبيديوم زي ما ننطقها ام او عدد الذري 42 حديد عدد الذري كام 26 خد العنصرين دول كعوامل حفازه معاهم خد كمان عنصر آه خد ضغط عالي جدا يوصل 200 ضغط جو خد درجه حراره ل 500 درجه مئويه طلع غاز النشادر طب ازاي نستخدم النشادر ده او نحضره في المعمل تعالوا نشوف تحضير غاز النشادر معمليا بنستخدم كلوريد امونيوم كلوريد الامونيوم اللي معانا اللي هو NH4Cl مع جير مطفي جير مطفي ده ممكن نسميه ميه جير جير مطفي او ميه جير اللي هو الاسم العلمي بتاعه هيدروكسيد كالسيوم احنا بناخد ايه خدنا NH4Cl يسمى كلوريد امونيوم مع CaOH by 2 انا بعمل ايه دلوقتي ده تحضير ايه تحضير غاز النشادر اللي هو الامونيا اللي هو غاز غير عضوي كلوريد الامونيوم مع هيدروكسيد كالسيوم في وجود تسخين هيدينا CaCl2 زائد 2 جزيء ميه زائد 2 جزيء نشادر طبعا احنا معانا 2 جزيء اصلا من كلوريد الامونيوم جهاز التحضير زي ما هنشوفه دلوقتي ونحاول نرسمه مع بعض خدت كلوريد الامونيوم مع هيدروكسيد كالسيوم اداني كلوريد كالسيوم وميه ونشادر لاحظوا انا بسخن طالع ميه وطالع نشادر طب انا عاوز احضر النشادر عاوز احضر غاز النشادر طب ما طالع معايا بخار ميه ايش عرفني انه بخار ما في تسخين يبقى الميه اتحولت الى بخار طالعه معاه وكمان النشادر شره الذوبان في الميه دا- دايب في الميه بنسبه عاليه سريع الذوبان في الميه هن- هنشوف الفكره بتاعت ال- التحضير بتاعته النهارده ونتابعها الحلقه اللي جايه احنا هناخد النشادر اللي عندي ده النشادر ده لو داب في الميه بيطلع هيدروكسيد امونيوم مركب قلوي قلوي س- تاثيره ايه بيزرق صبغه عباد الايه الشمس عندي انا لازم استخدم هنا ماده مجففه هستخدم جير حي لكن ده اسمه جير ايه يا جماعه جير مطفئ او مطفي الجير المطفي اللي هو هيدروكسيد كالسيوم الجير الحي ده انا بستخدمه ماده ايه مجففه نسمع معايا كده الملحوظه اللي معايا انا بستخدم هنا ايه بستخدم اكسيد كالسيوم اشمعنى اكسيد كالسيوم ما نستخدم حمض الكبريتيك ما ده ماده مجففه قالوا النشادر بيدوب في الميه بسرعه ويعمل محلول قلوي عشان كده بنسميه انهيدريت قلوي خلي بالك انهيدريت قلوي يعني ماده بتدوب في الميه وبتكون ماده ايه قلويه عشان كده بستخدم ماده قلويه للتجفيف اكسيد الكالسيوم اكسيد الكالسيوم ده عامل ايه مجفف قوي بيستخدم في تجفيف غاز النشادر لانه ما بيتفاعلش مع النشادر لان اكسيد الكالسيوم ماده ايه قلويه والنشادر انهيدريت قلوي يسالني علل لما ياتي لا يستخدم حمض الكبريتيك في تجفيف غاز النشادر لانه ايه حمضي والنشادر يعتبر انهيدريت قلوي بيتفاعلوا مع بعض وبيكون كبريتات امونيوم الوقت ما اسعفناش ان احنا نرسم الجهاز الحصه الجايه ان شاء الله هنتابع مع بعض تحضير غاز النشادر وخواصه واستخداماته وحمض النيتريك فتابعونا ان شاء الله واي اسئله ان شاء الله مستعدين نجاوبها وبالله التوفيق وربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته